بسم الله والاسم والاسم والإله الواحد أنا أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن بناء الملكوت ملكوت الله لا بد أن يبنى ونحن كلنا مشتركون في هذا البناء كل واحد مننا عليه واجب في بناء الملكوت كل واحد فينا عليه واجب في بناء الملكوت والذي لا يقوم بهذا الواجب يكون مقصرا ومدانا امام الله وامام ضميره يكفي في آية يا ريت تحفظوها وتوقفوها أمام ضميركم باستمرار الآية دي بتقول إيه من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له كل واحد لابد يشترك في بناء الكنيسة كل واحد لابد أن يشترك في عملية الفرادة والشهادة للمسيح وجذب كل إنسان إلى الرب بالقدر الذي يستطيعه لأن إحنا زي ما نكون آلات في عدة معينة لابد كل آلة تتحرك علشان تقدر تمر في العدة دي لكن مش ممكن أبدا حد يقف ساكت كلنا أعضاء في جسم جسم الكنيسة وكل عضو عليه واجب معين بيؤديه وكل الأعضاء بيتعاونوا مع بعض في حياة هذا الجسم الواحد لكن مش ممكن أبدا عضو يقف لو وقفت الأعصاب تعب الجسم لو وقف القلب تعب الجسم لو وقف المخ لو وقف الدم لو وقف أي جهاز من الأجهزة الكبد الكلى خلاص الإنسان بيضيع لابد كل واحد يؤدي عمله في بناء الكنيسة والشخص اللي بيبني في الكنيسة ده إنسان يعتبر نفسه مش متفضل وإن ده إنما ده فخر كبير ليه إنه إنه يشتغل لأن اللي بيشتغل في بناء الكنيسة إنما يكون شريكا لله في العمل بيقول شركاء للروح القدس طبعا بنشترك مع الروح القدس في العمل وبولس الرسول بيتكلم عن نفسه وعن سيلة بيقول نحن عاملان مع الله أظن شيء جميل جدا إن احنا نشتغل مع ربنا ونشترك مع الروح القدس من أجل خلاص أنفسنا ومن أجل خلاص كل نفس بالنسبة للملكوت والاشتراك في بنائه الكتاب بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره أهم حاجة نهتم بها هي هذا الملكوت ونحن نصلي باستمرار ونقول ليأتي ملكوته نصلي باستمرار ونقول ليأتي ملكوتك ونقصد أن ربنا يملك على كل قلب ويملك على كل نفس ويملك على كل أحد لما أنت تصلي وتقول ليأتي ملكوتك ربنا يسألك عملت إيه أنت يا حبيبي من أجل هذا الملكوت بس مجرد أنك تطلب إيه اللي أنت عملته من أجل هذا الملكوت ما هو الواجب اللي انت قمت بيه في حدود إمكانياتك في حدود ظروفك في حدود قدراتك الخاصة إيه اللي عملته لا بد أن تعمل شيء في عبارة صعبة شوية ولكن أقولها لكم برضو ويا ريت تحفظوها زي اللي فات وتوضعوها أمام ضمائركم شوفوا الآية دي بتقول إيه من لا يجمع معي فهو يفرق من لا يجمع معي فهو يفرق يبقى إذا كنت ما بتجمعش مع المسيح يبقى أنت بتفرق ربنا كان يقدر يبني الملكوت لوحده ولكن من تواضع ربنا انه بيشاركنا معاه في عمله من تواضع ربنا انه بيشاركنا معاه في عمله يخلينا نشترك مع الروح القدس في بناء الملكوت يخلينا نشترك مع النعمه يخلينا نشترك مع الله نفسه نسعى كسفراء المسيح كأن الله يعز بنا ننادي اصطلحوا مع الله لا يمكن إنسان يبني في الملكوت إلا لو كان عنده حب لله وللناس يحب كل نفس ويحرص عليه ولا يشاء إن نفس واحدة تهلك بالشكل ده يبقى صورة الله ومثاله لأن قيل عن الله إنه يريد إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون فإن كنت أنت تتفق مشيئتك مع مشيئة ربنا يبقى أنت تريد إن الجميع يخلصون إيه اللي أنت عملته من أجل خلاص الجميع ربنا هيسألك في اليوم الأخير إيه اللي أنت عملته في آية تاني قالها ربنا ودي مهمة قال إيه ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا وحينئذ إيه تكونون لي شهودا فاسأل نفسك برضه ما هي الشهادة التي شهدتها للمسيح هل أنت نفذت عبارة وتكونون لي شهودا كل واحد فينا عليه واجب لازم يقوم به في بناء الملكوت في ناس بيرموا المسؤولية كلها على الآباء الكهبة ويقفون منهم موقف المتفرجين سيبكم من الآباء الكهنة هم كويسين هم وحشين هم بيشتغلوا ما بيشتغلوش عندهم ضمير ما عندهمش ضمير خلوها على جنب لكن انت نفسك انت عملت ايه انت عملت ايه في الملكوت حتى لو قصر الكاهن انت عملت ايه انت لا تقصر عليك مسؤولية لا تظن ان المسؤولية مسؤولية الكاهن فقط إنما هي مسؤولية كل واحد فينا بيشتغل في هذا الملكوت ولا بد أن يعمل فيه عملا إذا كنت ابن من أبناء الله يهمك مملكة الله كيف تكون لو كنت ابن من أبناء الله يهمك باقي أولاد الله ما مصيرهم إن كنت تعرف إن السماء تفرح بخاطر واحد يتوب فيا ليتك تسبب فرحا للسماء بإنك تسلم واحد ده أنت كأنك بتوجد فرح في السماء وهذا الواحد يتوب عن طريقك أنت أولاد الله منشغلون باستمرار بقضية الصلاة منشغلون باستمرار ببناء الملكوت منشغلون باستمرار بالمصير الأبدي لكل فرد دي مسألة بتهمهم ولهذا بالنسبة لأولاد الله الصالحين عندهم مبدأ مهم جدا هذا المبدأ اسمه قيمة النفس الواحدة قيمة النفس الواحدة السيد المسيح كان بيهتم بالجماهير والآلاف في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان موجود خمس تلاف من الرجالة غير النساء والأطفال فلو كل راجل معاه واحدة ست وعيلين يبقى الخمس تلاف دول هيبقوا عشرين ألف لو عنده عيل واحد بس يبقى الخمس تلاف يبقى عشر تلاف إذا المسألة كانوا اللي بيتبعوا المسيح في ذلك الوقت ما يقلوش عن 12 ألف وفي قصة زكا الزحام كان كتير لدرجة الراجل ما كانش شايف وفي قصة المسلوب ما كانش فيه موضع في البيت لدرجة نزلوه من السقف ولما وقف في السفينة كانت الدنيا مليانة لدرجة ما قدرش وقف في مركب ولكن على الرغم من أن المسيح كان رجل جماهير وكانت جماهير كثيرة تزحمه نبص نلاقيه يهتم بنفس واحدة زي زكا ويقف في السكة ويسيب الآلاف دي كلها ويبص لزكا ويقول له يا زكا اسرع وانت ويفرح بأنه قد حدث فراغ لأهل هذا البيت السيد المسيح على الرغم من اهتمامه بالجماهير اهتم بنفس واحدة هي نفس المرأة السامرية ومشي لها ست ساعات السيد المسيح وسط اهتمامه بالجماهير وبالآلاف اهتم بمريم ومرأة وزرهم في البيت اهتم بنيقوديموس وهو شخص واحد وزاره بالليل اهتم بالمولود أعمى وراح له مشوار مخصوص علشان يفتح قلبه زي ما فتح عينيه كان السيد المسيح يهتم بالنفس الواحدة اهتمامه بالنفس الواحدة اتدل عنها مثل في في موضوع الخروف فورى انه ترك التسعة وتسعين وذهب وراء هذه النفس الواحدة انت عملت ايه من جهة هذه النفس صدقني لو رحت لربنا واخد معاك نفس واحدة اسمك نفس الصدقية لو خدت معاك نفس واحدة اسمك نفس وصية فكان بالأولى لو خدت معاك نفوس كثيرة ما أجمل الآية التي تقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب وانت ربنا اداك كم ولد ربنا اداك كم ولد دخلتهم الملكوت ده لا يؤسفني ان احيانا اسمع ان الاب والام في البيت وبرضه مش مهتمين بابنهم روحيا جايز بيهتموا بيه بيجيبوا له الهدوم تكون انيقه وجميله الملابس ويهتموا به في الاكل والشرب والصحه ويهتموا به في الدراسه ومستقبله وربما لا يهتمون به إطلاقا في أبديته وفي دخوله الملكوت وتكون النتيجة إن ربنا يديهم درس يتعبوا منه ابنكم ده اللي انتوا لم تهتموا انكم تدخلوه الملكوت انا هخليه مرارة نفس بالنسبة لكم واول واحد يتعب منه ابوه وامه نتيجة انهم لم يربوه في خوف الله فابتدوا يتعبوا منه ولذلك يقول المثل أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم من الناحية الاجتماعية ترب ابنك قبل ما ابنك يربيك لما يكبر وهو مش متربي ومن الناحية الروحية تضمن مصيره الأبدي ربنا هيسألك مش هيقول لك ابنك ده صحته الجسدية ايه ومستقبله الدراسي ايه ووظيفته ايه ولبسه ايه هيسألك يقول لك ارتبط بالرب ام لم يرتبط وصل لربنا ولا لا ليه صلة بالملكوت ولا لا دخل في نقاوة القلب ولا لا دخل في الحب الإلهي ولا لا دخل في حياة القداسة والنقاوة والكمال ولا لا تقول له ده ابني ده انا خليته في وظيفه كبيره وبياخد مرتب ايه يقول لك سيبك من الشغل ده كله وصلته الملكوت ولا ما وصلتوش فان كان ابنك لم توصله الى الملكوت يبقى ماذا عن الغرباء اذا ان كان ما عندكش العاطفه انك توصل ابنك للملكوت يبقى الغريب هتشتغل معاه كتير جدا يحدث ان الابن يتربى في البيت ولا يجد اهتماما من والديه وبعدين ابص الاقي الاسئله جياني زي الرمل عملت ايه في التعليم الديني في المدارس قابلت الوزير المختص وكلمته ولا لا ايه الاتفاقيه اللي حصلت مش عارف ايه ايه المدرسين المختصين ايه المناهج وانتوا اولادكم بتعلموهم في البيوت ولا ما بتعلموهمش أنا عايز أسألكم عن التعليم الديني في البيت مش في المدارس سيبكم من المدارس المدارس دي مش في إيدينا إحنا مش مش مسؤولين عنها أمام الدولة لكن أنتوا في البيت عملتوا إيه بالنسبة لأولادكم؟ ده أنتوا لما بتكونوا بتحفظوا أولادكم التعليم الديني بالظبط تطلع المناهج اللي بياخدها في المدرسة دي يعني تطلع إيه دي تفاهات تفاهات ده الولد بيكون عنده معلومات قدم بنها عشرات المرات لكن احنا عندنا نوع من سياسة بسميها باستمرار سياسة التحويل يعني ايه سياسة التحويل زي الناس الموظفين اللي ما يحبوش يشتغلوا تجي له ورقة على المكتب بدل ما يكتب نفسه التصريفها يقول له حول إلى قسم كذا إن لقى مش قادر يحولها يقول له يحول لقسم الشؤون القانونية لإبداء الرأس المهم إن الورقة تتشال من على مكتبه على مكتبه وتروح في حتة تاني سياسة التحويل إحنا برضه عندنا سياسة التحويل أجي أنا ربنا يسألني عن ابني يقول لي عملت إيه في ابنك ده ربيته في خوف والله ولا أقول له القسيس مش مهتم أنا بتكلم عليك أنت أنت عملت إيه مدارس الأحد مش مهتمة أنا بتكلم عليك أنت انت عملت ايه يقول مفيش تعليم ديني في المدارس يا حبيبي بتكلم عليك انت انت عملت ايه كأب وام نحول على على وزارة المعارف نحول على الأسوس نحول على مدارس الأحد نحول أي تحويلة المهم نفلت إحنا بالمسؤولية عمركم ما هتفلتوا من المسؤولية أمام ربنا أنا بقولها لكم ولا واحد فيكم هيفلت من المسؤولية ربنا هيقول لك أدب ابنك أدب ابنك ولو بقضيب من حديد ما أدبتوش يبقى أنت مسؤول أمام الله وكل واحدة ست بتستلم ابنها من المعمودية وتبقى إشبينة لابنها تبقى إشبينة لابنها عملت إيه يا حضرة الإشبينة إشبينة يعني بتبقى بتتعهد امام الكنيسه انها استلمت الولد ده وهتربيه في خوف الله وتعلمه طريق ربنا الى اخره. صدقوني لو كانت الاشبينات قد قمن بواجبهن في تربيه الاولاد ما كنا نحتاج لمدارس احد ولا نحتاج للتعليم الديني في المدارس. لما ربنا يعمل مؤتمر للأشابين ويقول لكل واحدة فيهم اعطيني حساب وكامتك هتدي حساب ايه تقول له مديونة يا رب مديونة مش مش عارفة اسدد ديوني سدديه من دلوقتي بناء الملكوت الأسرة عليها واجب كبير في بناء الملكوت الولد وهو صغير عجينة في ايديكم بتشكلوه زي ما انتوا عايزين لو تغرسوا فيه محبة ربنا ومحبة الخير مش هيتعب في السن الحرجة عندما يكبر لأن أصله ثابت فيه أصله ثابت فيه بالنسبة للكنيسة بتعمل ايه الكنيسة الواجب الأول للكنيسة هو الآتي الواجب الأول المسيح بيقول أنا أعرف فراقي وأناديها بأسمائها وهي تسمع لصوتي ولا تسمع للغريب يا ريت كنيسة الزمالك دي تقدم لي كشف بجميع العائلات اللي موجودة في حي الزمالك فردا فردا كبيرا وصغيرا ويقول ويقولوا لي آباء الكهنة إنهم يعرفوا أولادهم واحد واحد وزاروهم بيت بيت وفرد فرد وشقة شقة هيجاوب يقولوا ايه؟ أنا منتظر قبل الزيارة وقبل القداس اللي أحضره يجيني هذا الكشف يجيني هذا الكشف عشان أعرف إحنا مهتمين بأولادنا ولا لأ وزرناهم ولا لأ تأكدوا إن لما الأب يزور كل عيلة من العائلات الموجودة هياخدتها إلى الكنيسة بالزيارة ويقعد معاها ويشوف إيه المعطلات الروحية ويحلها ويبقى مهتم كل عيلة لازم تخش الملكوت كل عيلة لازم إيه تخش الملكوت وأقصد بكل عيلة تخش الملكوت يعني إيه؟ يعني أقصد الاهتمام الروحي بكل فرد مش بس انه يجي الكنيسة ما جاي يجي الكنيسة ومن جوه في حاجات تعبان من جوه ده لازم يستريح من جوه يستريح في العلاقة مع ربنا من جوه ولذلك هناك فرق كبير بين الزيارة والافتقار الزيارة أنا ممكن أزورك وأشرب عندك فنجان شاي وفنجان قهوة وأكلمك عن السياسة وأكلمك عن الاقتصاد لكن الافتقاد إن أنا أخش أكلمك عن ربنا وأشوف إيه اللي جواك من جهة ربنا وأشوف علاقتك مع الله وأشوف النقص وأعالجه وأشوف المرض وأعالجه ولا بد أن أوجد لك مكانا في قلب الله ده واجبنا نقول مش قادرين والعدد كبير نكون خدام كتير نزود الطاقات البشرية اللي بتشتغل كويس إن بقالنا بيت جنب الكنيسة يا ريت نبني نفوس أيضا جنب الكنيسة وتأكدوا إن النفوس اللي هنبنيها مش هتكلفنا قد شراء بيت ليه؟ يعني هكلفني افرض ان انا جبت اثنين ثلاثة شمامسة او اثنين ثلاثة اسوس وواقفوا الكنيسة بيشتغلوا ليل ونهار مش ممكن هيكلفوا في السنة 10000 جنيه ولا 20000 جنيه مش معقول مش معقول احنا عايزين نشتغل شغل جد نشتغل شغل جد فرق تزور كل احد يزوروا كل انسان يزوروا كل عيلة لان العيلة اللي انت اللي مش هتزورها في بيتك ممكن تزورها الخطية وتجد البيت مزين مفروش وتجد انسان تستفرد بيه لا حول انجيل ولا صلاه ولا تامل ولا قوه روحيه وضايع ومسكين احنا عايزين نشتغل في بناء الملكوت يا ريت كل واحد فيكم في اعترافاته مش بس يعترف بانه كذب ولا حلف ولا شتم ولا زنى ولا قصر في واجب نحو عيله ولا غيره يضع في اعترافاته أيضا هل قام بواجبه نحو بناء الملكوت أو لم يقم ما هو العمل اللي انت عملته عارفين الشخص اللي عنده غيرة مقدسة ده يعمل ايه كل واحد يقابله في السكة يقول ربنا بعت لي هذا الإنسان وأنا علي واجب حيال هذا الإنسان افرض هذا الإنسان هلك ربنا هيقول لي ما, ما مريت انت عليك السكة عملت فيه ايه ساعة ما مريت عليه ما قلتلوش كلمة من جهة ربنا ليه ما ذكرتوش ليه ايه اللي انت عملته كلنا علينا واجب حيال الملكوت شوف واحد زي بطول بيقول من يفطر وانا لا التهك من يفطر وانا لا التهك يعني لما يشوف اي واحد انسان يفطر تبص تلاقيه التهب بالنار لابد يشعلله أنا كنت للفريسي كفريسي عشان أربح الفريسي وكنت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس وكنت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني وكنت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما هل أنت بتربح على كل حال قوما مين اللي ربحتهم لغاية دلوقتي لما تعمل إحصائية ليك في الخدمة وكشف ليك حساب تقول إيه مين اللي جبتهم للمسيح مين اللي كسبتهم لربنا مين اللي رددتهم عن طريق الشر مين اللي علمتهم طريق الكنيسة مين اللي جبتهم للاعتراف وللتناول مين اللي كلمتهم عن ربنا ممكن واحدة ست تقابل واحدة ست تانية وتكلمها عن الأزياء وتكلمها عن الزينة وتكلمها عن الناس الوحشين اللي هيروحوا جهنم وتكلمها عن الأخطاء اللي في الكنيسة وتكلمها في ألف موضوع وربما لا تكلمها عن المسيح ربما لا تكلمها عن الله إطلاقا ربما لا تكلمها عن البر والخير والتوبة إطلاقا وجايز في كلامها معاها تزود خطاياها جايز تكون هي غرقانة لركبتها تبقى غرقانة لرقبتها وغبطت أكثر من حديث موجود لكن ربنا يقول لك عملت ايه يا حبيبي من اجل الملكوت ايه اللي عملته من اجل الملكوت ايه اللي بنيته ايه اللي بنيته بناء بنبنيه هات طوبة وحطها هات حجر وحطه اعمل لك مدماك اعمل لك مدمكين اعمل لك اي حاجة المهم تشتغل مع ربنا لابد ان تعمل من اجل الله شيئا ده المرتب بيقول له غيرة بيتك أكلتني غيرة بيتك إيه أكلتني وإحنا فين غير ربنا اللي أكلتنا دي ماذا فعلنا أحيانا نجلس لننتقد الناس وماذا فعلوا وننسى أنفسنا ننسى أن نسألها ماذا فعلنا ربنا مش هيسألك في اليوم الأخير البطرق والأساقفة والأسس دول هيروحوا جهنم ولا لا هيسألك أنت عملت إيه لأجل الملكوت هيسألك إيه أنت عملت إيه لأجل الملكوت حساب عن الكاهن الفلاني أو الأسقف الفلاني أبدا هيقول لك قدم لي حساب عن نفسك أنت عملت انت عملت ايه انا اتصور انبا انطونيوس داخل الملكوت ووراه مئات الالاف من الناس داخلين وراه ربنا يقول له ايه ده يا اندونا يقول له دول اولادي اولادي الذي علمتهم هذا الطريق اتصور ان القديس اثناسوس الرسول داخل الملكوت ووراه ملايين ايه دول يا اثناس دول اللي علمتهم طريقك وفهمتهم الايمان بيك على على حقيقته وكانوا هيضيعوهم الاريوسيين وانا جبتهم اليك اتصور الملكوت كل اب داخل ومعاه اولاده ومعاه مراته ومعاه جيرانه ومعاه قرايبه ومعاه مجموعه كبيره وهو يقف ويقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب مش أنا لوحدي أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم حفظت ابنكم كم آية فهمتوه طريق الله عرفتوه الفضيلة شرحتوا له قصص الكتاب حفظتوا له ترتيلة أو لحن من ألحان الكنيسة واحد مرة قال لي إيه من الآباء الأساتذة كنا بنتكلم عن ناس وجات سيرة راهب من الرهبان فالأب الأسقف ده قال لي أنا أتذكر عيلة هذا الراهب زمان أيام ما كانت أمه تيجي ومعاها اتنين من أولادها ويسجدوا ويصلوا وتاخدهم جنبيها وعمرهم ما يبطلوا اجتماع واحد على الكنيسة أمهم إيدها في إيديهم يسجدوا معاها يركعوا معاها يقفوا يصلوا معاها يشوفوها وهي بتبتهل أمام الله يمتص الحياة الروحية من صورتها مجرد صورتها كده مجرد صورتها كده وغسطينوس كان أبوه رجل فدان وهو طلع لأبوه ولكن أمه قعدت تبكي علشانه عشرين سنة أو أكثر لغاية لما تاب أخيرا لغاية لما أسقف المدينة القديس أمبروسيوس قال لها ابن هذه الدموع لم يهلك في أم تقعد كده من أجل ابنها أم موسى النبي اللي خدته وهي عيل وهو عيل صغير وعلمته طريق ربنا وبعد كده رميته في قصر فرعون معاه كل العبادات الوثنية بتاعت الفراعنة يلاقي هناك رع وأرون وحتحور وأبيس وهيبة وهو ثابت في طريق ربنا من أجل الكلمتين اللي خدهم من أمه وهو عيل صغير ثابتين فيه لازم نبني الملكوت لازم نبني الملكوت نشتغل كلنا مع بعض انا هقول لكم شويه اقتراحات ويا ريت تعرفوا تنفذوها اجتماع زي ده فيه كام ناس كتار نختار من الرجالة اللي بالميات ومن الستات اللي بالميات مية رجالة ومية ستات و- ونعمل خريطة لحي الزمالك ونستقبهم بيت بيت يمر علينا ثلاث أربع أسابيع نكون زرناهم عيلة عيلة في ناس كانوا يعملوا ازاي؟ يعملوا فرق لزيارة المستشفيات تصوروا الواحد العيان ده اللي موجود في المستشفى وما فيش حد من الكنيسة سائل عنه أبدا وتتعمل فرق من الناس وتطب على المستشفى على كل العيانين اللي هناك يزوروهم ويقعدوا معاهم ويكلموهم كلمة من ربنا ده يخرج من المستشفى على الكنيسة على طول في ناس قالوا لي انهم كانوا يشوفوا عناوين الجنازات اللي موجودة في الأهرام كل يوم ويشوفوا العناوين وفرقة موجودة يزوروا كل بيت من دول ويكلموهم كلمة من ربنا والست تعزي الستات والراجل يعزي الرجالة جايين منين الكنيسة بعتانا عشان نسأل عليهم لا على طول بصوا تلاقي نجوم الكنيسة احنا لازم نشوف اولادنا بيروحوا فين في ناس كل ما يلاقوا في مشاكل يقعدوا يعيطوا على المشاكل العياط عمره ما هيجيب نتيجة الرجالة ما يعيطوش الرجالة يشتغل يشوفوا مشكلة يقولوا نخش فيها نحلها نخش فيها ايه نحلها مش مسائل عياط في ناس يشوفوا المشاكل يعيطوا وفي ناس يشوفوا المشاكل يتخلقوا يشتموا ده كلام دي الكنيسه نايمه هو ده فيه شغل امال فين الابهات امال فين الشمامسه ويقعدوا يشتموا يا حبيبي بدل ما تشتم روح انت اشتغل روح زور روح اتكلم عن المسيح ما تاخدوهاش من النواحي الرسميه خدوها من نواحي الحب والعاطفه لابد ان نبني الملكوت هذا الجيل مسؤول منا سيسألنا الله عنه في اليوم الأخير يقول لنا أنتم ما بتحبوش الخطاة ولا إيه ما هو في ناس مننا لما يشوفوا الخطاة يشمئزوا في واحدة تبص تلاقي إنسانة وشها مزركش زي قوس قزح فيه احمر وازرق واصفر واصفر وكله تشمئز وتحط وشها في الناحيه الثانيه تقول الانسانه الشريره دي دي, دي بقت انسانه وحشه خالص وفي واحده ثانيه تخش معاها وتكلمها عن ربنا تخش وتكلمها عن ربنا احنا هنشمئز من الناس لا ما نشمئزش منهم نخش معاهم ونكلمهم عن ربنا نخش معاهم ونكلمهم عن ربنا في طالب يكون موجود في الكلية كل زمايله في الكلية يوصلهم لربنا وفي بنت تكون موجودة في الكلية كل زمايلها في الكلية تجيبهم لربنا وفي بنت تانية زمايلها في الكلية تؤثرهم وتسبب لهم قضية احنا بنشتغل للملكوت ولا ما بنشتغلش ده كنا زمان بندرس العيال الصغيرين انا فاكر الحكاية دي كنا نجيب ورقة زي كده ونملاها دبابيس دبابيس وتحت منها حتة مغناطيس ونقول للعيال سمير مرة خرج وهو ماشي شاف الولد ده يكون الدبوس بتاع سمير شبك في الواد التاني وبعدين هم ماشيين قالوا نفوت على بيت جرجس ويحودوا ويشبكوا في الدبوس التاني وبعدين اجتمعوا هم الثلاثة وقالوا نروح نفتقد الأخ سليمان يمر يشبك في الدبوس الرابع لغاية أما يوصل لآخر الصفحة يبقوا جميع الدبابيس كلهم ماشيين طابور واحد رايح الكنيسة كده والواد يبقى مبسوط مش عارف كان في تسجيل يقول انا رايح لدرس الاحد مش عارف اجيب معايا كل يوم احد يعني كل وقت يعني اجيب حد يعني من الناس طب واحنا بنعمل كده كفايه لو واحد يقول له ربنا يقول له يا رب انا هروح الكنيسه بكره لكن انا مش ممكن هروحها لوحدي انا مش ممكن ايه هروحها لوحدي وانا رايح افوت على فلان وفلان وفلان واجيبهم معايا ونروح الكنيسه ايه المانع منه تقولوا هيعطلونا وما احناش جايين وخرجوا بدري شويه وحطوا نص ساعه تعطيل في المشوار بتاعكم وانا جاي الكنيسه همر على فلان وفلان وفلان و... وأجيبهم معايا الكتاب الحلو اللطيف اللي أنا اشتريته ده وانبسطت منه من عشوري هشتري منه ثلاث نسخ وأفوت على فلان أديله نسخة وفلان أديله نسخة وفلان أديله نسخة مالها دي؟ بتوع الزمالك دول ناس غناية ويقدروا يشتروا بالدسم المهم الواحد يكون مشغول بغيره وبيعمل عمل من أجل غيره لكن نايمين كده ونقول للملكوت والكنيسة ونقف نصلي نقول له يا رب ليأتي ملكوت طب يا حبيبي يأتي ملكوت إزاي ما تشتغل أنت من أجل هذا الملكوت ولا هي كلام وتقول لي يأتي ملكوتك والملائكة يبصوا لك يقولوا لك يا إخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق طب فين العمل إن كنتم تحبون الملكوت اشتركوا في بنائه إن كنتم تحبون الملكوت اشتركوا في بنائه أنا عايز نوبة أطب على الزمالك من غير ميعاد سابق معاد ومنشور في مجلة الكرازة ومش عارف منشور فين وكل الناس عارفين ان انا جاي بيجي لكن يوم كده سكيتي لا نقول 20 نوفمبر ولا 15 احنا جايين كده واروح داخل وواقف في ركن من هناك وواقف ساكت اشوف الناس تشيل ازاي ده الكلام المظبوط أطلب من الرب أن يعطيكم جميعا قوة لكي تشتركوا في ملكوته صلوا لكي يعطيكم الرب هذه القوة يعطيكم نعمة لأن الكتاب بيقول رابح النفوس حكيم رابح النفوس حكيم والحكمة دي حكمة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار بيديها للناس عشان يجذبوا بها الآخرين ده في مجرد واحد كده يمشي مع ربنا ويبقى منظره حلو كده الناس يبصوا لشكله يحبوه يقولوا عايزين نمشي في السكة اللي مشي فيها فلان عشان نوصل للنتيجة اللي هو وصل إليها نكتفي بكده ولا إله إلا الله اتفضلوا